أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس من سفر الأعمال الفصل الرابع من الآية واحد لحد الآية واحد وتلاتين القصة بتتكلم عن سجن اتنين من رسل المسيح هما بطرس ويوحنا دي الحلقة الخامسة من سلسلة الكنيسة المسيحية الأولى سفر أعمال الرسل اللي كتبه لوقا الطبيب في شكل رسالة لصاحبه ثوفيلوس واللي كان عايش في أفسس قام بتوصيل الرسالة شخصين غايوس اللي كان في الجيش الروماني واللي قابل يسوع قبل ما يتصلب بكام شهر وطوبيا اللي كان من عيلة كلها قطاع طرق وكانت السلطات بتطارده وقت ما قابل المسيح ودلوقتي خلونا نسمع غايوس وهو بيبدأ لنا الحكاية بتاعت النهارده
اسمي غايوس أنا وزميلي طوبيا بنساعد رسل المسيح في نشر الإنجيل وخصوصا في الدول اللي بتطل على البحر المتوسط لما وصلنا أفسس عرفنا إن المؤمنين بالمسيح فيها بيتعرضوا لاضطهاد كبير من السلطات هناك وده يشبه اللي تعرض له بطرس ويوحنا على أيدين اليهود في بدايات الكنيسة المسيحية الأولى ما كانش من الحكمة إن المسيحيين يعملوا اجتماعاتهم في أماكن عامة في أفسس عشان كده كنا بنجتمع في بيت ثوفيلوس وهناك كنا بندرس سوا في الرسالة اللي بعتها لوقا الطبيب معانا جماعة المؤمنين في أفسس كان عندهم شغف كبير إنهم يعرفوا كل الأحداث اللي حصلت وقت ميلاد الكنيسة ورغم إن التجمع ده كان ممنوع وبيعرض الناس اللي فيه للخطر إلا إن عدد اللي كانوا بيحضروا الاجتماعات كان بيزيد يوم بعد يوم
اهلا بيكم انا وليدية مراتي سعداء جدا اننا بنجتمع معاكم النهارده في بيتنا على اسم يسوع مخلصنا الصالح في اخر اجتماع لينا عرفنا ان بانوس وصوفيا اتعرضوا لاضطهاد كبير من السلطات في افسس علشان اعترفوا بالمسيح قدام كل الناس في الشوارع وكنا طلبنا من المؤمنين انهم يصلوا لهم علشان ربنا يحميهم ويفك اسرهم والنهارده بنشكر ربنا لانه استجاب للصلوات دي وبيسعدني ان ابلغكم ان الشجعان بانوس وصوفيا موجودين معانا هنا دلوقتي وبيتهيألي ان بانوس عنده كلمه يقولها لنا قبل ما نبدا درسنا اتفضل أنا بشكرك يا سوفيلوس أنت وكل الإخوة على صلواتكم واهتمامكم أنا وصوفيا كويسين جدا وصحتنا تمام بفضل نعمة ربنا ورعايته لينا وفي ضيف جديد حب يحضر معانا النهاردة وهو تاجر روماني اسمه كلاوديوس شكرا يا بانوس واهلا بيك يا كلاوديوس وطبعا المعاناه اللي مر بيها بانوس وصوفيا دي مش جديده علينا في كتير من المؤمنين اتعذبوا وعانوا بسبب شهادتهم للمسيح لما هنقرا في رساله لوقا هنشوف ازاي بطرس ويوحنا اتقبض عليهم قدام الهيكل بعد ما ربنا شفى على ايديهم شحات اعرج اتفضل يا غايوس شكرا يا ثوفيلوس لما كان بطرس ويوحنا بيكلموا الناس جه قائد حرس الهيكل مع الكهنة والصدوقيين وقبضوا عليهم كانوا متضايقين جدا إن بطرس ويوحنا بيشفوا الناس باسم يسوع المسيح وخصوصا إن في طائفة يهودية اسمهم الصدوقيين دول مش بيأمنوا بالحياة بعد الموت ولا بالقيامة وكان فيه رؤساء كهنة من ضمن طائفة الصدوقيين دول
وسع يا ابني الطريق خليني اعدي ايه مفيش احترام للكاهن ولا ايه يا قائد الجند اعمل شغلك ووسع لي الطريق مين بقى اللي عامل الدوشة دي كلها اه اتنين مشاغبين من الجليل بيتهيألي اسمك بطرس مش كده أيوة أنا بطرس انت مين اللي سمح لك انك تعلم الناس قدام الهيكل أنا جيت هنا علشان أصلي تصلي بس انا مش شايفك بتصلي اللي انا شايفه انك مجمع الناس حواليك وبتعلمهم والمجلس اللي انا واحد من اعضائه هو بس اللي يحدد مين اللي يعلم الناس يا قائد الجند اقبض على الراجلين دول والمجلس الاعلى هيجتمع بكره وهو اللي هيقرر مصيرهم
وحطوهم في السجن لحد تاني يوم بس الناس اللي سمعت بطرس واللي شافوا الراجل الأعرج وهو بيقوم وبيمشي عدد كبير منهم آمن بالمسيح ووصل عدد المؤمنين لأكتر من خمس تلاف واحد وتاني يوم جابوا بطرس ويوحنا قدام قيافة رئيس الكهنة ومعاه سبعين من أعضاء المجلس
اسمعوني من فضلكم عندنا شغل كتير في اجتماعنا النهاردة وقبل ما نبدأ في جدول أعمالنا المعتاد عندي حاجة مستعجلة عاوز أخلصها الأول يا حراس هاتوا الراجلين المشاغبين اللي من الجليل بتهيألي كلكم تعرفوا بطرس وصاحبه الشاب يوحنا هم من الناس اللي كانوا مع يسوع الناصري اللي اتصلب عيد الفصح اللي فات بطرس ويوحنا مصرين يقفوا يكلموا الناس عن يسوع قدام الهيكل واكيد خدتوا بالكم ان الشحات الاعرج اللي كان دايما بيقعد بره ما بقاش موجود في اشاعات ماليه البلد بتقول ان الاتنين دول شافوه واحنا لازم نوقف التخاريف دي قبل ما تفتن الناس بس دي مش إشاعة انت مين ومين سمح لك تدخل هنا
أنا الشحات اللي كان أعرج بس زي ما انتوا شايفين أنا بقيت أقدر أمشي شوفوا انتوا معرفتونيش لأنكوا دايما كنت بتودوا وشكم الناحية التانية في كل مرة أطلب فيها مساعدة منكم
هدوء هدوء هدوء ماشي ماشي انت كنت اعرج ودلوقتي بتمشي ممكن تقول لي بطرس عمل لك ايه بالظبط
مسك ايدي وقال لي قوم امشي ومشيت لأول مرة بعد أربعين سنة عاجز
بطرس ممكن تقول لنا انت قدرت تعمل كده باسم مين انت بتسأل عشان معترض على اللي انا عملته ولا عشان عاوز فعلا تعرف آه سألت سألت عشان عاوز إجابة يا بطرس
يبقى خليني اعلنها قدامك وقدام كل شعب اسرائيل ان الراجل ده خد بركة الشفاء بقوة اسم يسوع المسيح اللي صلبتوه وربنا اقامه من الموت يسوع المسيح هو اللي نبوات الكتاب المقدس قالت عنه هذا هو الحجر الذي احتقرتموه ايها البناؤون الذي صار راس الزاويه وليس باحد غيره الخلاص لان ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص
ده كلام راجل جاهل متهور يا حراس رجعوا بطرس ويوحنا زنزانتهم
عشان أنا روماني ما كانش مسموح لي إني أدخل المعبد وأتابع المحكمة بس طوبيا كان موجود هناك وشاف كل حاجة ويقدر يحكي لنا على كل اللي حصل اتفضل يا طوبيا
لما يسوع قابلني وغير حياتي كان عندي 16 سنة وكانت دي أول مرة أروح أورشليم ما كنتش أعرف ساعتها إزاي المحاكمات بتحصل بس مع خبرتي القليلة دي قدرت أعرف إن اللي حصل في اليوم ده ظلم وفهمت إن الكهنة كانوا عمالين يزعقوا علشان خايفين وإنهم ناس غشاشين كل همهم إنهم يحافظوا على مراكزهم ومكاسبهم اللي بيكسبوها من مراكزهم دي وده اللي خلاهم ينكروا الحقيقة اللي كانت واضحة قدامهم واتجاهلوا الراجل اللي كان أعرج من بطن أمه واللي واقف قدامهم صحيح معافى
آه وهنعمل ايه مع الراجلين دول قلبين الدنيا كلها بالكلام اللي بيقولوه للناس وبالمعجزات اللي بيعملوها
يا كبير الكهنة واضح انهم بيتحدوا سلطتك من ساعة ما يسوع اتصلب صحيح يا الكسندر وكمان اعداد المؤمنين بيسوع عماله تزيد وصلتني اخبار انهم بقوا اكتر من خمس تلاف خمس تلاف لازم نوقف الناس دي دلوقتي لاننا لو سبناهم مش هنقدر عليهم بعد كده مم، عندك اقتراح محدد يا شاول
احنا حكمنا على يسوع بتهمة الكفر يبقى لازم الاتنين دول كمان نوجه لهم نفس الاتهام
وساعتها نلم القادة بتوعهم ونطردهم بره المدينة ونرجمهم بالحجارة
واضح ان حماس الشباب واخدكم لو عملنا اللي بتقولوا عليه ده الناس هتصور ضدنا مش هنقدر نعمل اي حاجة طول ما اورشليم مليانة بالاغراب اللي جايين من كل حتة عشان يزوروا الاماكن المقدسة لازم نصبر فترة وفي نفس الوقت نراقبهم كويس ونمنعهم يتكلموا مع الناس مع احترامي ليك يا سيد قيافة ده ده تساهل زيادة عن اللزوم الناس دي لا احترمتك ولا احترمت الهيكل ولا حتى شريعة موسى
انا معجب بحماسك يا شاول بس كل اللي طلبته شوية صبر وهسيبك تعمل فيهم اللي انت عاوزه بس في الوقت المناسب فهمت يا حراس هاتوا الاتنين المسجونين بطرس أنا قررت أكون كريم معاكم المرة دي إحنا هنسيبكوا تروحوا لحالكم بس إياك سامع إياك واحد منكم يجيب سيرة يسوع مرة تانية اللي اتعمل فيه ممكن نعمله في كل اللي أمنوا بيه مفهوم؟
تفتكر المفروض نسمع كلامك ولا كلام ربنا احنا مش ممكن ابدا نبطل نقول للناس عن الحاجات العظيمة اللي شفناها واللي سمعناها انت ازاي تتجرأ وتتكلم مع رئيس الكهنة بالوقاحة دي اذا رجعت تتكلم عن يسوع مرة تانية محدش هيقدر يخلصك من ايدي فاهم يلا غوروا من وشنا
بمجرد ما بطرس ويوحنا خرجوا قابلوا بقية المؤمنين وحكوا لهم عن اللي حصل في الهيكل وتهديد رؤساء الكهنة بدل ما يخوف المؤمنين ويفرقهم بالعكس جمعهم وقواهم وخلى عددهم يزيد أنا لسه فاكر أنا لسه فاكر اللي قاله لنا بطرس يوميها
صحيح كهنة الهيكل هددونا بس ده مش لازم يخوفنا أو يوقفنا ما عداش وقت طويل على صلبهم ليسوع وهم افتكروا إنهم لما يموتوه دعوته هتموت معاه وتأثيره وحضوره في وسطنا هينتهي بس اللي هم مش فاهمينه إن مملكة المسيح في قلوبنا وهو بنفسه موجود معانا بروحه هم عاوزين يتخلصوا مننا علشان إحنا الدليل الحي على قيامته وعلى قوة المسيح وعلى ضعفهم خطيتهم بتشعل النار غضبهم وده اللي بيخليني متأكد إنهم مش هيبطلوا يحاربونا بس إحنا معانا أسلحتنا الروحية وهي إن المسيح حي وروحه القدوس دايما معانا
ودلوقتي لو حد عنده أسئلة عن اللي سمعتوه يتفضل
أنا عندي سؤال اتفضل يا كلاوديوس اتفضل
أنا جاي أفسس في شغل ولما بانوس دعاني أحضر معاكو ما خبيش جيت بدافع الفضول بس اللي عايز أعرفه ليه المسيحيين مصرين يتمسكوا بإيمانهم بالمسيح مع إنه مش جايب لهم غير المشاكل يعني مثلا أنا شفت بانوس وصوفيا لما اتقبض عليهم واتهانوا واتبهدلوا لمجرد إنهم مصرين يعلنوا إيمانهم بالمسيح أنا ما أقصدش أضايقكم بس ملوش معنى إن الواحد يتأذي ماديا عشان فكرة دينية في دماغه مفيش مضايقة ولا حاجة اللي انت بتقوله ده هو صلب العقيدة المسيحية ليه احنا عندنا استعداد نتعذب ونموت حتى على اسم المسيح بس عشان اجاوبك ممكن اسألك كام سؤال اتفضل من امتى بتعرف بانوس وصوفيا من أكتر من 15 سنة طيب واول ما عرفتهم كانوا مسيحيين
أفتكر آه، لأ وايه اللي خلاك تفتكر كده
لأنهم كانوا زي أهل أفسس بيعبدوا أرتميس والمحل بتاعهم كان مليان بتماثيل الآلهة وبعدين من خمس سنين كل التماثيل اختفت آه وفي حاجة تانية لحد خمس سنين فاتوا كانوا دايما بيتخانقوا مع بعض وما كانش يهمهم أي حاجة إلا الفلوس والمصلحة وبس تمام وده انت شايف انه اتغير تماما كأنهم بقوا اتنين تانيين بانوس كان دايما شكاك في شغله وصوفيا عمرها ما فكرت في راحة ولا رضا ضيوفها لكن بعد ما بقوا مسيحيين بقوا في غاية اللطف والكرم وما بيفكروش غير في راحة الناس والاهتمام بيهم لدرجة اني بقيت بتلهف لاني اجي افسس واقابلهم يا ترى ساعتها فكرت ايه اللي غيرهم كده
أيوة فكرت وهو ده السبب اللي خلاني أجي هنا النهاردة الغريب إنهم من وقت ما بقوا مسيحيين دخلهم من الفلوس بقى أقل ودايما متعرضين للخطر وكتير من أصحابهم بعدوا عنهم ومع ذلك ما بقوش بيتخانقوا مع بعض زي زمان بالعكس بقوا بيحبوا بعض وبيحبوا الناس اللي حواليهم حتى اللي بيأذوهم يا ترى ليه؟
بانوس بانوس عندك تفسير للتغيير اللي حصل في حياتك ده
التفسير ببساطة يسوع حياتي قبله كانت كلها أنانية وعبودية للفلوس والشهوة وما كانش عندي أي هدف في الحياة لحد ما دعاني ساوفيلس للمسيح من ساعتها وأنا وصوفيا اتحررنا من محبة المال ووصلنا للسعادة والسلام ولقينا لحياتنا هدف في خدمتنا للمسيح
السلام والسعادة دول كانوا واضحين جدا ليا وده اللي شدني إني أكون قريب منكم بس السؤال ليه سبتوا عبادة الآلهة الرومانية عشان المسيح؟ ما كان ممكن تعبدوه مع الآلهة التانية وساعتها محدش كان هيعذبكم ولا يضطهدكم
غايوس يا ريتك انت بقى تجاوب على السؤال ده
أيوة طبعا يا طوبيا أحب أجاوب كلاوديوس المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي وكمان قال إن هو بس اللي ممكن بواسطته تتغفر الخطايا وكلامه ده اتحقق أنا كنت موجود لما اتصلب ومات عشان خطايا البشر زي ما الخروف بيتذبح في الهيكل للتكفير كان هو الذبيحة اللي ربنا رفع بيه خطية العالم وكنت موجود لما قام من الموت بعد ثلاثة أيام زي ما قال بالظبط وكنت موجود وشفته وهو بيصعد للسماء بعد ما طلب من الرسل انهم يبشروا الناس في كل الدنيا بانجيله يا كلاوديوس احنا بنعبد إله حي وعدنا بحياة أبدية نعيش فيها معاه في السماء أنا كنت في الجيش الروماني وحاربت عشان قيصر بس دلوقتي على استعداد إني أموت بس ما أعبدش آلهة من حجر وأسيب عبادة الله الحي حياتي تمن قليل اللي بذل حياته عشاني على الصليب وانت يا كلاوديوس محبة ربنا وسلامه وغفرانه ممكن يكونوا من نصيبك انت كمان أنا متأكد إن الروح القدس حط في قلبك الفضول ده عشان تيجي هنا وتسمع كلمة ربنا وأنا هصلي لك إن ربنا يلمس روحك عشان تقبل المسيح في حياتك رب ومخلص
وبعد يومين كلاوديوس جه لبيت سوفيلوس وأعلن إيمانه بالمسيح وبعد أسبوع رجع روما عشان يبشر أهله وأصحابه بالإله اللي آمن بيه وقرر يديله كل حياته
الرسل والمسيحيين الأوائل عانوا من التعذيب والاضطهاد زمان وفي أيامنا دي ممكن يكون المؤمنين بالمسيح بيعانوا برضه إذا كنت مؤمن بالمسيح فأنت بالتأكيد قدرت تجاوب على السؤال بتاع كلاوديوس في حلقة النهاردة إيه اللي بيخلي المسيحيين يقبلوا الاضطهاد والتعذيب والمتاعب وحتى الاستشهاد على اسم المسيح بس في سؤال تاني بيسأله المؤمنين وغير المؤمنين وهو ليه ربنا بيسمح إن ولاده والمؤمنين بيه يتعذبوا ويتهانوا أو حتى يموتوا بسبب إيمانهم بيه في سؤال تاني أهم إزاي نستخدم الألم والعذاب ده لمجد ربنا يعني مثلا كلاوديوس كان ممكن ما يقبلش المسيح لو ما كانش شاف إزاي بانوس وصوفيا بيتعاملوا بمحبة وتسامح مع الناس اللي بيعذبوهم الطريقة اللي بيتعامل بيها المسيحيين مع الضيقات والاضطهاد ممكن تكون سبب يخلي غير المؤمنين يأمنوا وكمان الاضطهاد بيكون اختبار رائع يخلي الإيمان ينمو ويكبر وأخيرا إذا سلمنا حياتنا لربنا وشاركنا المسيح في ألمه هنقدر نشترك في أمجاده ونساهم في امتداد ملكوته ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده لو كنت لسه ما أمنتش بالمسيح يا ريت تقبله دلوقتي في حياتك رب ومخلص وإذا كنت عاوز تسلم حياتك للمسيح عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتآمن بالمسيح وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وبعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين
كيف وأنت الحبيب يهوى قلبي سواك فأنت غذاء نفسي قصد عمري رضاك فأنت غذاء نفسي قصد عمري رضاك لك ربي جملتي أغلى ما في الحياة لك تبري فضتي لك نفسي يا الله عليه فاق وأنت المجيب أرجو ربي سواك فأنت تغني حياتي تعطي حسب غناك فأنت تغني حياتي تعطي حسب غناك لك ربي جملتي أغلى ما في الحياة لك تبري فضتي لك نفسي يا الله كيف وأنت النصيب يشبع عني سواك فأنت تكفي حياتي لا يكفيني إلاك فأنت تدفي حياتي لا